بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين دروس تعليميه في الالحان يقدمها كخدمه محبه للكنيسه المعلم بشرى عزيز مرتب بكنيسه القديس العظيم الانبا تكله هيمنوت بالابراهيميه بالاسكندريه هنكمل مع بعض لحن الهوس الكبير الجزء الاولاني احنا قلنا ايه هوس بشويس خنق هوس هناخد انفيري بقى ايه انفي صحة تاني ايه انفي ايه ايه ايه كمان ايه انفي ايه ايه ايه ري عايز نفس جامد كمان كمان ثلاثة اسمعوا كتير الحتة دي مش هقول لكم بقى في لحنها عشان انتوا ايه طبعا وروني بقى ايه الشمامسه الجدعان بيعرفوها ازاي ها ها كمان ولا تاني يلا ماشي بعد ايه ايه اي اي اي اي تارن تارن تارن اي اي اي اي اي اي كمان اي اي اي اي اي اي تقريبا ستة كمان اي اي اي اي ها كمان مرة وفي حتة قلت لكم عليها خلي بالكم انا هجي لكم بعد كده اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي ها افتكرتوها؟ يلا تاني طبعا عشان بقى كده يختلف ها شوفوا دخلنا في حته فن كده تلاقي اللحن دخل في حته تانية وبعد كده طلعنا من اللحن دخلنا فين في الجزء اللي احنا كنا حافظينه يعني سهل مش صعب ها ماشي بعد ايه هو خلي بالكم من ديت ايه ايه هو كمان ايه ايه هو قلنا ايه هوس ابشايس كان هوس انفيري هوس ابكاهي بقى خلي بالكم ايه ايه ايه هو هو كمان ايه ايه ايه هو هو كمان ايه ايه ايه هو هو كمان ايه ايه ايه هو هو حاول اوضحها كمان ايه ايه ايه هو هو أو أو أو أو أو أو كمان خلي بالكم من ديت كمان ايه ايه ايه هو او او او او او او شوف دي او او او او او او ايه ايه شويس ابكار خدت بالكم كمان ايه ايه ايه هو او او او او او او ايه ايه شويس ابكار عشان بطلع عالي كمان ايه ايه ايه هو او او او او او او ايه ايه شويس ايه بكار كمان ايه ايه ايه هو او او او او او او ايه ايه شويس ابقى كمان ايه ايه هو او او او او او او ايه شويس ابقى اسمعها تاني ايه ايه ايه هو او او او او او او النبذة دي أو أو أو أو أو أو أو إيه إيه شويس إيه بكا حولها تاني إيه إيه إيه هو أو أو أو أو أو أو إيه choice ابقى آه آه سلم في ايه الاخر مادة كده يلا ايه ايه هو او او او رؤوس إب شويس إبكا قلنا في نفس طويل كمان إيه هو choice ابقى واضحة؟ تمام برضه اللي قبليها ماشي طب نقول برضو نقول هوس يلا ايه هو او او او او ايه بشويس ايه بكار كمان ايه ايه ايه هو او او او او او ايه بشويس ايه بكار ها ايه هو او او او او او اوس ايب شويس ابكار ماشية بعد كده نقول اللي قبليها ايه هو او او او او او ايه شويس ابقى خدت بالكم من ديت؟ اسمعوها تاني. ايه هو أو أو أو أو أو أو إب شويس إبكا هي إيتي إيي إيي إيي ونكمل زي اللي فات إيي إيي إيي إيي إيي إيي هنا فين الاختلاف بقى يلا ايه هو ها او او او او او او ايه بشويس ايه بكار آه آه آه آه هي إي إي تي إي إي إي إي إي إي إي إي إي ارفيه شو دي ارفيه أوه أوه أوه ها ارفيه أوه أوه طب دلوقتي عايزين نقول من اول البو- الجزء اللي بعد كده ليسون عشان يبقى ايه كله حفظناه ثبتناه عشان اللي جاي هو بقى ايه زي ما بيقولوا عصب اللحن بقى ده الهوس بقى يعني اللي جاي كله ده الهوس الكبير انه يشوف بقى ايه اللي فات كله زي بعض لكن اللي جاي بقى عايز تركيز ده ال- إيه الهوس يعني زي ما بيقولوا ايه ال- الدسم بقى هنا بقى يلا إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه الجزء اللي بعد كده إرفيه قولها تاني كمان كمان كمان إرفيه كمان ستة خدت بالكم تاني كمان ولا برده من الأول خدت بالكم دي كمان تاني كمان إرفيه كمان برضو إرفيه عايزكم تركزوا على دي كمان بعد كده شوف دي عكست ازاي تمام خلي بالكم من ديت كمان كمان كمان اللي قبليها
أو أو أو أو أو أو أو أو أو أو خلي بالكم أو أو أو
شفتوا قلتها كام مرة؟ اتنين اهم هقولها لكم تاني يعني تلاتة باللي فاتت اسمعها مني خلي بالك زيها اللي هي اللي فوق كمان خدتوا بالكم الحتة دي؟ دي سمعتوها في لحن ها تيشوري ولا تشوري ها حاجة في الحزيني بقى يلا يا تيشوري ها حولها تاني ارفيه بعد كده اسمعها تاني التيشوري اسمع دي بس اسمعوا مني خلي بالكم بتاعت مرتين برضو عايز اجيب برضو الحته ايه لا كنا نسيناها يلا
ارفيه
الجديده السته دول تاني يبقى سته واربعه في العشره واكررهم هنا بقى شوف دي خلي بالكوا تاني خلي بالكوا ده عصب اللحن كله يعني ده اللحن بقى بتاع ايه بتاع الهوس ولما تحفظوا اقل نص الليل حتة في الحته دي برضو الحته دي من الهوس كلها كلها تحفظوها يلا
ارفيه
ماشي نقولها تاني مع بعض ارفيه
بعد كده نجيب اللي قبليها جديدة اسمعها تاني كمان كمان اسمعوا تاني مش هقول دي كانت في الاولانيه لا هقول ازاي ها معلش انا اسف سرحت فيها كمان ماشي اللي بعديها بس كمان كمان مادة خلي بالكم اللي جاية تبقى ورا بعضيها كمان خلي بالكم دي كمان بقى ثابت لحد كده كمان حد كده كويس قولها تاني برضه بعد كده نقولها تاني ونكمل هنا خلي بالكم من دي تاني خلي بالكم دي دي حفظنا سهلة يعني تاني اللي قبليها جديد ايه تاني كمان تراك الحته دي تاني كمان اسمعها تاني هنكمل ربع الرابع في الصيف
شفتوا احنا لفينا ازاي ورجعنا لهوس ايروف على فكرة اللحن الهوس ده من الألحان الكبيرة اللي طبعا يقولوا ان ما بتتقالش في الكنيسة مش عايز حكاية ان الح- اللحن ده ما يتقالش مفيش وقت لا احفظوا وقولوه حتى لو مرة في كياك كل سهرة كده مرة في كياك مرة في الصوم الكبير يعني الألحان دي لو ما اتقالتش حبايبي هتنتظر الكنيسة يعني خلاص هتنتصر الألحان دي هتضيع يبقى مفيش ألحان كبيرة حاولوا انكم انتوا تقولوه والمعلمين برضو يقولوه مرة في كل سهرة كده أنا عارف إن الوقت بيبقى ضيق بس يعني آه، التسبيح الألحان ليها يعني مذاق خاص كده لوحديه واخدين بالكم وشفتوا يعني وانت بتقول اللحن بيبقى متعه بحيث نفسك انت واقف في السماء كده بتطير زي الملائكه كده واقف وقلت لكم دايما ايه التسبيحه من غير الحان يعني هي حلوه طبعا بس بقى عايزه طعم تاني ها نقول برضو الجزء كله
أوه، أوه، أوه، أوه، أوه، أوه، أوه، أوه، أوه، أوه،
ها
الفيه هقول برضو الجزء الأخير تاني علشان أثبته يلا الجزء اللي بعد كده. إيه إيه إيه إيه بشو أو أو أو تاني إيه إيه بشو أو أو أو كمان إيه إيه بشو أو أو أو اسمعوا تاني إيه إيه بشو أو أو أو أو أو أو أو أو بعد كده شوف دي. سهلة خالص كمان
always.
حولها تاني Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
خدوا بالكم من دي تاني تاني
Eh, eh, bicho, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
حولها تاني
إيه بشوق أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه
سهلة كمان إيه إيه بشوق عايز تنفس كبير وانا عارف ان انتوا يعني ما شاء الله ها كمان مرة يلا إيه إيه بشوق أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه أوه نقول من أول ما حفظنا إرفيه
أو أو أو أو أو أو
بعد كده
اسمه إيه إيه إيه اسمه إيه إيه إيه معاها تاني
اسمه إيه إيه إيه كمان اسمه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه خد بالك من ديت اسمعها تاني
اسمه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه
ستة
اسمه إيه إيه إيه بعد كده إيه إيه إيه إيه إيه إيه يلا اسمه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه
كمان اسمه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه
خدت بالك من ديت كمان
اسمه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه اسمه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه
خلي بالكم عشان بعيدها
اسمه
لحن أمونو جنيس خدناها قبل كده الحتة دي سهلة خالص ها قولوها معايا اسمه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ماشي بعد كده إيه بفرا شوف الصعوبة بقى يعني انت بديت عالي وغطيت اهو إيه بي ها. إيه بفرا كمان إيه بفراء كمان إيه بفراء كمان إيه بفراء آه آه آه آه آه آه آه عايز افكركم الحته دي فين ايه بفراء آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه ها فين يلا يا شمامسة هو تكونوا نمتوا مني ها ايه بي ايه فراء آه آه آه آه آه آه آه آه آه ايه ايه بشو او او ها افتكرتوها حتى اللي في طيشوري وخدناها قبل كده فوق يلا ايه بفراء آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه
القرآن هي ها
سهلة مش صعبة
إيه بفراق آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه
ماشي بعد كده حاول اللي قبليها
آن هي تاني برضو آن هي بعد كده إي إي إي إي إي إي شنوفي خلي بالكم من ديت
آن هي إي إي إي إي إي شنوفي
دي زي ايه ها مش سبقاي ما يترف يلا انا بفكركم يعني ها
آن هي إي إي إي شوف دي إي إي إي إي إي إي شوف النازله دي خلي بالك إي إي إي إي إي إي شنوفي
خد بالك كمان مره
آن هي إي إي إي إي إي إي شنوفي إمبف أوجين إي إي إي إي إي إي إي إي
اظن قربت توصل كمان مره لا يلا توصل معانا يلا
آن هي إي إي إي إي شنوفي إمبف أوجين إي إي إيه إيه إيه إيه إيه إيه طبعا انا بتعاد مرتين الحته دي يلا
آن هي إيه إيه إيه إيه إيه شنوفي إمبف أوجين إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه إيه
ها افتكرتوها كمان مره
آن هي إي إي إي Shinnufi impif ugein e e e e e
ها طبعا الإعادة إيه؟ إفادة يعني أنتوا تستفادوا وتتراجعوا معايا ها كمل يقول لو نكمل
on he e e e e e shin no fi em pe fu gain e e e e إيه إيه إيه
اسمعها تاني كمان كمان كمان معلش يا حبيبي عايزك تركز معايا زي دي كمان واقول حته حلوه قوي موسيقى ها كمان
Im befogen i i i i i i i Oh